باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في موضوع اخير اه اختار التعب لما بنقول اختار التعب بنقول ده عكس الطبيعي او عكس الطبيعه ليه لان الطبيعي او التلقائي ان كلنا عاوزين نرتاح جعان عاوز اكل نعسان عاوز انام تعبان واقف عاوز اقعد زهقان عاوز امشي في الروحيات ما تمشيش على الطبيعي ما تمشيش على التلقائي ما تمشيش حسب مزاجك لان مزاجك هيضيعك فلو انت عايش حياتك كلها جسمك بيملي عليك القرارات يبقى انت انسان جسماني او جسداني لكن في الحياة الروحية المسيح علمنا مبدأ عكس الطبيعة أغلب مبادئ المسيح على فكرة عكس المعتاد يعني المعتاد أنك تفرح لما تاخد المسيح علمنا نفرح لما ندي مثلا فالمعتاد أنك تنبسط لما ترتاح لا ربنا عاوزنا نتبرمج على ما تنبسطش غير لما تتعب وأنك طول ما أنت تعبان أو بتتعب طول ما انت مطمن اول ما ترتاح تقلق ده الفكر الروحي كده طبعا باعتدال ما هواش بتشدد او بحرفية لكن ليها فكر مسيحي يشيلها بدليل ان المسيح اختار لنفسه الفقر اختار لنفسه انه يضطهد اختار لنفسه الصليب هو اختار هو كان المسيح من حقه يختار العيشة اللي يحبها يجي يعيش على الأرض زي ما هو عاوز إذا هو اختار منهج التعب ما عاش حياة سهلة عاش حياة أغلبها شديدة ما بين فقر ما بين اضطهاد ما بين احتياجات ما هرب لمصر وهو طفل عيشة نجار في الناصرة في الآخر محاكمات وإهانات وصليب فاللي عاوز يمشي ورا المسيح يختار التعب بمعنى إيه ما يرفضش التعب في رفض تلقائي غريزي للتعب يعني اول ما يجي لي صداع انا شخصيا بجري اخد بسرعه الدواء لانه لو سبته هيزيد قوي بوريكم ان الغريزه بتتحرك او التلقائيه طبعا مش بتكلم على الصداع لكن يا ترى في الحياه الروحيه هتعرف تعمل كده انك انت تفضل انك تتعب عن انك ترتاح هنشوف تيجي ازاي اولا في حوار المسيح في لوقا 9 فيما هم سائرون في الطريق قال له واحد يا سيد أتبعك أينما تمضي هو يقصد إيه بالمقولة دي واحد جاي يقول للمسيح أنا ماشي وراك منين ما تروح يجوز يقول له خلي بقى خلي يعني عندك نظر يعني احسبني واحد من ال 12 يجوز يقصد كده ويجوز يقول له تعبت انا ماشي وراك منين ما تروح ما نقعد بقى كفايه في الحالتين كان الرد عكس رغبته هو عاوز يا اما يوصل لمكانه وسط التلاميذ فبيقول له انا ماشي وراك منين ما بتروح يا اما عاوز يريح فقام قال له المسيح بص للثعالب اوجره ولطيور الناس الطيور السماء اوكار اما ابن الانسان ليس له اين يسند راسه يا ابني هتمشي ورايا ما تدورش هتنام امتى ما تدورش هترتاح امتى هتمشي ورايا مش هتطول تبقى حتى عصفورة في عش ولا تعلب في جحر انت هتعيش كده يعني بعيد عن الراحة وبعيد عن الكرامة بعض القديسين فسروها الأوكار والأوجرة معناها انت لسه جواك أوجرة وأوكار يعني التعالب بتلعب في دماغك والطيور في قلبك يعني انت في شهوات ماشي ورايا بس ايه ليك غرض انا ملياش مكان جواك ابن الانسان ليس له اين يسند راسه يعني انا مش مرتاح فيك انت انا مش جواك اللي جواك تعالب وطيور قديسين كتير فهموا كده يعني ايه رد المسيح ما كانش مشجعه قوي لانه ده جاي يتفاخر بانه ماشي ورا المسيح منين ما بيروح انا هاخد منها الجزء الخاص بالتعب ربنا يسوع حط شعار لنفسه كده قال ابن الإنسان ملوش حتة يحط فيها راسه معناها إيه أنا ما بدورش هنام إمتى ولا هنام فين يبقى ده واحد غاوي شقى غاوي تعب لأن الواحد منين ما بيروح بيدور أول حاجة هينام فين وهينام امتى عشان الراحة لا ربنا يسوع بيحط لنا مبدأ اللي زيي واللي هيمشي ورايا ما يحسبش أول الحتة دي مرة تاني ربنا سألها من أراد أن يخلص نفسه يهلكها يهلكها طبعا مش مقصود بيها يهلكها هلاك أبدي لا يهلكها يعني لما واحد يجي يقول لك ده أنا هلكت من التعب فهمت الفكرة يهلكها يعني يتعب قوي فاللي عاوز يوصل نفسه السماء ما يطبطبش عليه اللي عاوز حياته توصل ما يبقاش بيدلع في روحه يهلك نفسه عشان يدخل السماء واللي بيهلك نفسه من أجل ده هو اللي هيلاقيه ده تأكيد على الكلام اللي يهلك نفسه يعني اللي يتعب قوي يجد نفسه في الحياة الأبدية إيه دوافع حب التعب طبعا هي الحتة دي عاوزة تتصلح هنا الأول فكرة تتغرس وبعد كده تطلع منهج حياة التسع نقط بتوع اتبعني دول كلهم يبدأوا بالاقتناع ان الفكرة تثبت لان زي ما بقول لكم الفكرة الطبيعية اللي سايدة ايه عاوز ارتاح نميل للراحة كلنا طبيعي فعشان اشيل دي واحط دي عاوز غلبة ان انا اتبرمج ان انا احب اتعب دي مش سهلة عاوز شغل بعد كده هتعب على طول اول دافع لحب التعب او اختيار التعب بالارادة هو التشبه بالمسيح بدال احنا عاوزين نبقى شبه المسيح بدال ربنا يسوع بيقول امشوا ورايا الحقيقة فاكرين الترتيلة بتاعت زمان حيث قادني أسيره ولو إلى جسماني ولو إلى فاكرينها دي يعني إيه هتاخدني فين يا رب بقول لك أخدك فين أنا لا عندي قصر ولا عندي شاليه ولا عندي فسحة أنا هاخدك على الصليب هاخدك على الهيكل هاخدك على حتة تتبهدل فيها سكتي كده هي المعنى كده إذا كنت شبه المسيح أو بتتشبه بيه هتلاقي نفسك بتكتشف ان ربنا يسوع مش غاوي راحه يحبش يقعد يحبش يرتاح يرتاح غصب عنه جسديا يعني لكن ما عدا ذلك واضح انه غاوي شقة طبعا الشقة بتاعه ده من اجل الناس فهو التشبه بالمسيح اول دافع بدل عاوز تبقى شبهه يبقى ما ترتاحش واحد زي بولس كان حاطط المسيح قصاده على طول تحس الراجل ده من ساعة ما عرف المسيح ما عرفش النوم وما عرفش الراحة خلاص معرفته للمسيح بهدلته وهو بيقول كده بيقول أنا خسرت كل حاجة من ساعة المسيح بس كسبته أكملت السعي يعني تعبت على آخري كونوا متمثلين بي كما أيضا بالمسيح ربنا يسوع لما كان يلاقي التلاميذ بيريحوا زيادة كان بيعاتبهم طب يا رب ما هم محتاجين يناموا زي البشر عادي يعني لا فلما صار وقال لهم اسهروا معايا وخذلوه ناموا قال له يا بطرس ما قدرتش تسهر معايا ساعة واحدة طب يا رب ما اليوم طويل ونعس لا معلش انا وصيت قلت له تعالى على نفسك شوية يبقى ربنا يسوع غاوي التعب وبيوصينا بالتعب ده نفس المنهج اللي قاله لما قال من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني يحمل صليبه في معنى آخر مستعد للتعب دايما جاهز يتعب مش متأخر عن التعب في حاجة تاني دافع لحب التعب حب الصليب نفسه احنا عندنا ككنيسة شرقية أرثوذكسية نعشق الصليب تلاحظوا الصليب في حياتنا في كل حاجة نرشم صليب وندق صليب ونمسك صليب ونقول باسم الصليب و... يعني الصليب داخل قوي في حياتنا في بعض الكنائس الغربية الصليب يعدي على دماغهم كل كده كم شهر مرة يعني إنما إحنا مفيش يوم الصليب ده مش في دماغنا يعني إحنا بنحب الصليب في كل جوانبه الصليب عنوان التعب هو الصليب إيه غير الغلب العار والتعب والبهدلة وال... فلأن المسيح اختاره يبقى إحنا بنختار الصليب يعني أنا بختار أتعب لما بيقول مع المسيح صلبت أحيا لا أنا بالمسيح يحيا فيا كوني اتصلبت يبقى أنا مش وش راحة خلاص أنا وش التعب ده العادي بتاعي إن أنا أتعب حتى تاني يقول حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع على فكرة دي بانت في كلام بولس لما قال ان كل واحد ياخذ اجرته حسب تعبه يعني ايه الافتخار الوحيد للانسان قدام ربنا في كمية التعب اللي تعبه اوعى تفتكر تفتخر بان في ناس تابت على ايديك يمكن ربنا حرك قلبها اوعى تفتخر ان صوتك حلو ربنا اللي اداهولك اوعى تفتخر انك دفعت فلوس كتيرة في في خدمة ربنا اللي اداك الفلوس الحتة الوحيدة اللي يحق لك تقف قدام ربنا توزن عند ربنا انك تعبت عشانه بس دي اللي, اللي توزن دي اللي تفرق واحد عن واحد دي اللي تقول انك بتحبه قوي بتحبه قوي بأمارة تعبت قوي دي الأمارة دي الدليل الحقيقي على الحب انك تعبت فهنا اللي بيحب الصليب بيحب التعب ثالث دافع خلاص النفوس عاوزة شقة عشان تخلص نفس مفيش نفس بتخلص بدون تعب دي قاعدة في الحياة الروحية كلكم خدام مشغولين بخلاص الناس خلاص النفس عاوزة تعب كان عندنا فريق من شهر كده في اثيوبيا دكاترة من كندا وامريكا بيعملوا عمليات لأول مرة كان قبل الدكتور مجدي يعقوب ما يروح قبلها كان في فريق تاني واحد دكتور من ولادنا الحلوين اللي هناك دكتور قلب جراحة قلب وصدر وجاية له حالة ميؤوس منها وبتاع وصمم يعملها قعد 17 ساعة في أوضة العمليات واقف على رجليه عشان ينقذ هذا الحبشي اقول ايه النكره حتى في مجتمعه هم ما يستعنوش انه يموت ما تفرقش معاهم فبقت كل كل اثيوبيا بتتكلم الدكتور ده بيعمل كده ليه دكتور كبير وشاطر وسايب عيادته وبيقبض بالدولار وجاي على حسابه وجايب طقم الجراحه كله الاجنبي على حسابه عشان يعمل العمليات دي وبيتفنن في انقاذ هذا المريض وطلع طبعا في حالة خطر بعد العملية وبقينا كلنا بنصلي ربنا وفعلا أم ربنا كمل شفاء في حالة شبه ميؤوس منها تعمل ده كله ليه عشان خلاص نفس بس هي خلاصها ايه جسديا او طبيا طب بص بقى من الناحية الروحية تتعب قد ايه طب ده هيعيشه كم سنة على الارض كتر الف خير طب انت بقى بتدي حياة ابدية للناس تستاهل التعب ولا لا تستخسر مجهودك في نفس لو ما تعبتش فيها تروح جهنم تسيبها تروح جهنم ولا تستقتل عشان تنقذها يبقى اللي شايف خلاص النفوس حاجة كبيرة قوي يحب التعب ويخاف من الراحة لأن الراحة معناها على طول هلاك نفوس لما بنريح الشيطان ما بيريحش فواحنا مريحين العداد بيعد في ناس بتهلك كل لحظة فاللي بيحب الناس تخلص مستعد للتعب يقول يجب أن الحراث الذي يتعب يشترك أولا في الأثمار الغارس والساقي هما واحد وكل واحد سيأخذ أجرته حسب تعب دافع آخر أنا كلها بقول لكم منين تيجي فلسفة أن الواحد يميل للتعب أكتر ما يميل للراحة دي فلسفة حكى لي تلميذ أفا مينا الله ينيح نفسه أفا مينا تلميذ البابا كيرلس تلميذه راهب من الرهبان القديسين يعني فحكى لي قال لي أفا مينا لغاية قبل ما يروح السماء بيوم وهو في شبه غيبوبة كان يعدل نفسه بالعافية عشان يكمل مزاميره وهو مش مش مركز لأنه كان في حالة صعبة أوي لكن ملتزم لآخر لحظة بقانونه ومزاميره في الوقت اللي الواحد فينا ممكن مجرد زهقان يكسر لكن ده في حالة خلاص لكن لآخر لحظة تعب ده غالي عند ربنا رابع دافع الخوف من الراحة اللي يخليك تحب التعب ان الراحة ياما ضيعت ناس الراحة تخوف داود لما ريح حصلت كل المصايب فاكرين كلكم لما مرة ما طلعش يحارب وما عملش دوره الطبيعي الوقت فاضي بقى قعد يتمشى طب حتى اقول لك كم مزمور لا زهقان بقى ومفيش حاجة تتعمل ووقع في خطية ورا خطية ورا خطية وبقت مصيبة ده كل ده بسبب الراحة بطرس لما نعس ليلة ما المسيح قال له ما تنامش ما تنامش مفيش فايدة بعدها بساعات أنكر فضل يندم عليها طول عمره إذا الراحة بداية خطايا كبيرة اللي يقعد كده مريح ياكل ويشرب ويتفرج على التلفزيون دي بداية خطايا على طول بداية بعد عن ربنا بينما وانت تعبان وعرقان في الخدمة لا انت مصون جوه ربنا انت محفوظ بعيد عن الشر فاللي خايف من الراحة يحب التعب واللي يأكد لنا المفهوم ده تعليم المسيح لما يقول ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق المؤدي إلى الهلاك يعني الراحة الوسع الرحب والسعة هلاك يبقى الواحد يخاف الراحة مش حاجة كويسة كتير من الخطايا تلاقوها تحصل في الفسح والمصايف بينما جوه الخدمة والتعب تلاقي الخطايا أقل طب ما تخلينا في التعب أكتر تعبير جميل في الأمثال يقول إيه قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للرقود يأتي فقرك كساع وعوزك كغاز يعني إيه تقعد تقول تتألف في السرير تقول إيه طب شوية كمان طب أنام شوية كمان طب بعد شوية شوية شوية شوية تفتقر تفتقر روحيا مقصود بيها كده يسعى إليك العوز طبعا على المستوى المادي الكسل يجيب فقر فعلا والكسل في الحياة الروحية يجيب فقر فقر روحي الكسول هيبقى غني روحيا ازاي فيأتي فقرك كساع يسعى إليك الفقر ويغزوك العوز بسبب الرحم لما مرة اختلفوا على مركز يوحنا المعمدان ربنا يسوع بقى اتكلم عن يوحنا بفرح لأن يوحنا شخص عاش اختار التعب معاش للراحة أبدا من طفولته غاوي غلب عاش عيشة قاسية في برية ياكل جراد وعسل نحل لابس وبر الإبل حتى في السقعة مش متدفي عيشة قاسية لا نوم عدلة ولا أكل عدلة ولا راحة ولا منظر إنما لما بقى جه المسيح يقومه قال لهم طلعتوا تشوفوا إيه في البرية عصبة بتحركها الريح نبي أقول لكم أعظم من نبي طب يا رب كلهم رجالتك وكلهم أنبيائك وكلهم حبايبك قال لهم بس ده أحسن واحد ليه؟ أصله أكتر واحد تعب أكتر واحد مرتاحش في حياته لغاية ما قدم رقبته إذا هنا حب الراحة بيجي حب الراحة خطر الخوف من الراحة حكمة ندخل على النقطة الثانية والأخيرة أشكال التعب إيه احنا بنقول ايه اللي عاوز يمشي ورا المسيح يحب التعب يختار التعب ما يختارش الراحة فاكرين لما ام يوحنا ويعقوب جت تقول له ايه عاوزة ولدية واحد عن يمينك واحد عن شمالك هي فكرت ان دي راحة وهو شايفها ان ده تعب فلا انت مش عارفة بتطلبي ايه اللي علي اقرب اتنين ليا هم اكتر اتنين لازم يتعبوا فانت بتختاري لعيالك التعب انت مش عارفه بتطلبي لهم ايه قالت له ولو هي مش عارفه بس عاوزه وخلاص فاكره بقى ايه بيتهرب منها قال لها خلاص بدل نفسك يشربوا الكاس اللي هشربها نشربهم يعني انت اللي قلت والاتنين اتعذبوا اخر غلب طبعا مش امهم السبب ما هم كمان بيحبوا ربنا لكن برضو المكان عن يميني وعن شمالي للمعد لهم يعني ايه هنا كلمها عن الكاس ألا يستطيعان أن يشرب الكأس التي أشربها أنا إيه الكأس المرار المر اللي هو شرب كاس بتاع جسماني إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس هيقدروا يحتملوا المرار اللي أنا احتملته هي بسذاجة الأم اللي مش فاهمة الروحيات قالت له طبعا يقدروا يشربوا هي فاكرة كاس بقى إيه احتفالات قال لها طيب ماشي يشربوا لكن فهمتوا الكاس يعني ايه اقرب ناس للمسيح في الابديه هم اكتر ناس تعبوا وبالتالي اللي فاهمها صح يختار التعب ما يختارش الرحم اشكال التعب اول شكل تعب الجهاد الروحي بمعنى ايه احنا قلنا عاوز تمشي ورا المسيح اختار انك تتعب اول نوع من التعب اختار انك تتعب في حياتك الروحية الصلاة اللي على السرير ملهاش قيمة الصلاة ورجليك بتنقح توزن الانجيل وانت نعسان وبتقاوح اقوى من انك تقفل الانجيل كروته عشان تنام الخدمة وانت بت بتزق في رجليك احسن افتكر خادمة معانا ابتدت معانا يمكن القدام هنا يفتكروها من 15 سنة كان معانا خادمة بتنزل معانا المرج وكان عندها كانسر متقدم وما كانتش راضية تقول لي عشان ما منعهاش من الخدمة ده من قبل ما بقى كاهن كمان وبعدين في مرة لقيتها شايلة الكيس وهتقع الكيس مش تقيل قوي فبقول لها يا مدام ليه طيب كده المهم اضطرت تصارحني قالت لي انا باخد كيماوي بتاع قلت لها طب وتشيلي الشيله دي كلها وتعملي ده كله ايه وتنزلي في الحر قالت لي سيبني لاخر نفس هو ده اللي هيقعد لي وفعلا ما كملتش اسبوعين بعدها راحت السما لكن لاخر نفس عاوزه تتعب وهي already معاها 100 عذر هي لو هتفكر في الاعذار مين يقدر يلومها يعني يا مين يقدر يكلم بس هي حابه التعب هي حابه تتعب فطبعا هي فاهمه صح وطبعا اتكرر ده مع خدام وخادمات كتيره سبقونا للسمع ان الواحد يبقى بيعمل الحاجه عشان يرضي ربنا بيعملها من النوع المتعب مش من النوع المريح القداس اللي تصليه وانت صايم وتعبان تحس بربنا اكتر الخدمة اللي تتعب فيها أكتر تحس بطعمها أكتر أو تقعد في السماء أكتر إنما في ناس بتحب الخدمة السهلة والصلاة السهلة والقراية السهلة وأي حاجة سهلة طبعا دول إيه مش مش هيبقى لهم رصيد قوي في السماء لما يقول بولس لم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية اللي عاوز يمشي ورا المسيح يحب التعب واللي يحب التعب ما يستخسرش نفسه ما يستخسرش جهاده قاوم شد حيلك قاوح اتعب نزل دم مش عرق لأنه السما تستاهل كل التعب أو يقولها بولس تاني إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا يعني عشان ياخد إكليل لازم يجاهد يجاهد يعني يتعب ويتعب حسب الأصول قانونيا يعني يتعب بالأصول لما يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لأصير أنا نفسي مرفوضا يبقى هنا في تعب في شقة تاني نوع من التعب أنا بقول لكم بقى أشكال التعب اللي ورا المسيح عشان نتبع المسيح نحب التعب أنهي نوع من التعب أول تعب تعب في علاقتك مع ربنا ما تاخدش العلاقة مع ربنا بالساهل عشان كده على فكرة كنيستنا تميل إلى الجهاد وفي ناس بتهرب من كنيستنا عشان بتدور على الرحم فتروح كنايس تانية يقول لهم لا تصوموا ولا تسهروا ولا تقفوا على رجليكم واللي عاوز يصلي هو نايم يصلي واللي مش حابب يصلي ان شاء الله ما صلى الله ايه هو ده طب السكة دي مش ما توصلش دي مش صح كده خطر كده طبعا مش كل الناس بتقول كده بس في ناس بتقول كده لا المسيح قال لنا السكة ضيقة والسكة متعبة تاني نوع من التعب تعب الخدمة لأنه أهم كلمتين في القاموس الروحي الصلاة والخدمة أو الصلاة والحب تتعب في الصلاة أو في العمل الروحي وتتعب في محبة الناس اللي بيحتمل الناس ما هو الاحتمال متعب الاحتمال المتعب ده ما هو ده عند ربنا غالي احتمل لأنه بصبركم تقتنون أنفسكم تعب الخدمة ياخد أشكال كتير لما يقول اسهروا متذكرين أني ثلاث سنين ليل ونهار لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد ليل ونهار بتخدم وبتنذر وكل واحد ايه التعب ده كله أذكر كاهن في مصر الجديدة الله يناح نفسه من كام سنة يعني كانت في مدينة نصر ليلة ما راح السما كان قاعد يناهد مع شاب ساعة ونص يحاول يثنيه عن سكة وحشة وبعدها بساعات راح السما لأنه كان مريضه على آخره وعمال يناهد مع الشاب ويقاوح معاه عشان يقول له يا ابني السكة دي خطر بلاش كأب شوفوا بقى ده مكانته ايه عند ربنا اللي لا راعى صحته ولا مرضه ولا حالته وعمال ينهد عشان ينقذ هذا الشاب تعب الخدمة لما يقول ثلاث مرات ضربت بالعصا مرة اترجمت انكسرت بالسفينة ليل ونهار قضيت في العمق بأصفار مرار كثيرة بأختار سيول بأختار لصوص بأختار من جنسي بأختار ايه ده كله ده كل الحياة كده ولا ايه وعشان كده بولس ده حاجة كبيرة مش لأنه بيعمل معجزات لا المعجزات ما كلفتوش حاجة لا لا بولس عظمته مش في معجزاته عظمته في تعبه في الأخطار اللي عاش فيها وفي الموت اللي ماتوا كتير في تعب وكد في أسهار في جوع وعطش في أصوام تلاحظوا لم يكتفي بالمتاعب اللي جايه له من بره كان بيختار لنفسه التعب يعني يصوم مع ان كده كده الظروف الظروف ملطشه ولا في سجن طب حبكت كمان جوه السجن هتصوم يبقى هو بيحب التعب يبقى الموضوع مش ايه شويه قواعد وقوانين لا هو مختار التعب هو غاوي ثالث نوع من التعب تعب الحروب او التحديات عموما او المضايقات او التجارب او لانه بتيجي ظروف متعبه بيجي مرض بتيجي مشاكل بتيجي احباطات متعبه طب هتستحمل التعب ولا هتتذمر اذا كنت بتحب التعب يبقى التذمر ده ملوش مكان في حياتك خالص واحد غاوي تعب هيتذمر ليه بدل واحد اختار التعب خلاص مشاكل ولا هموم اهلا وسهلا يقول لما جينا مقدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة كنا مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات ومن داخل مخاوف ايه العيشة دي ليه كده يعني معلش كله حلو عشان خاطر ربنا اللي يمشي ورا ربنا يتعب عشان ربنا فهنا من خارج ومن داخل يقول لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا أصابتنا في آسيا تثقلنا جدا فوق الطاقة شوف التعب قد إيه كانت فوق طاقتنا لدرجة أياسنا من الحياة أيضا طب ما هو مختار الخدمة وهو اللي بيسافر وهو اللي حاطط نفسه في الظروف دي واحد تاني ما يستقيل يعني ما ياخد أجازة ما بيعملش كده ليه هو على فكرة ما فيش استقالة أساسا لأنه ما فيش تعيينات هو من الأول ماشي في سكة لا فيها ضمانات ولا تأمينات ولا تعيينات ولا أي حاجة لكن ما فيش حاجة اسمها أجازة ولا استقالة ولا هو ماشي في السكة اللي اختار مصارعتنا ليست مع دم ولحم مع رؤساء مع سلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر يعني الشياطين عاوزين يضلموها على الناس والقديسين عاوزين ينوروا العالم فهي معركة معركة متعبة بس مستمر آخر نوع من التعب تعب الأمانة قلنا اللي يحب يمشي ورا المسيح يحب التعب علامة من علامات الطريق الروحي كده انك تحب التعب مش الراحة وعشان تحب التعب بص على المسيح تلاقيه دايما غاوي تعب بص على الصليب عنوان التعب بص على النفوس اللي هتهلك ما تستخسرش تعبك بص على الأجر للناس اللي بتتعب كل ده يحفزك على التعب أشكال التعب أول نوع اتعب مع نفسك عشان تتصلح اتعب في صلاتك وفي جهادك ضد الخطية في توبتك ما تستخسرش المجهود اتعب عشان تصلح روحك تاني نوع اتعب في خدمتك عشان تجيب ثمر عشان تصطاد ما تشتغلش كده بسطحية برخاوة ملعون من يعمل عمل الرب برخاوة والرخاوة لا تمسك صيدا ما تكسبش فاتعب شوية عشان الناس ثالث نوع قلنا اتعب في التجارب والحروب استحمل وجاهد وخليك راجل آخر نوع أقوله تعب الأمانة الأمانة متعبة عشان تبقى أمين كلمة أمين دي كلمة عالية كلمة صعبة مش سهلة مش أمين خدمة لا أمين كصفة للخادم الأمانة صفة مش سهلة عشان تسمع كلمة نعم أيها العبد الصالح والأمين لا دي عاوزة شقة وحتى كلكم اشتغلتوا في الدنيا الأمانة الالتزام بطبعه متعب تلتزم في مواعيدك تلتزم في ورقك تلتزم في تحضيرك تلتزم بالمسؤوليات اللي عليك عموما الأمانة مكلفة الأسهل عدم الأمانة طبعا عدم الأمانة في أي حاجة هي الراحة بعينها فهنا من أجل الأمانة أنت مستعد للتعب مين الوكيل الأمين الحكيم يا بخته بقى ده بقى اللي يعجب ربنا قوي اللي يلاقيه أمين في كل حال لما يقول مثلا بطرس لكل رعاة أساقفة وكهنة يقول لهم أنا بسألكم أنا الشيخ رفيقكم والشاهد لألام المسيح وشريك المجد العتيد أن يعلن ارعوا رعية الله التي بينكم لا عن اضطرار بل بالاختيار لا لربح قبيح بل بنشاط لا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية يعني اتعبوا اختاروا التعب ما تبقوش باصين لأي مصالح ومكاسب لأنه متى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى في الآخر التعب ده كله يقعد لك بقى في اللحظة اللي يقف فيها المسيح يقول لك تعالى انت كنت أمين يا بختك تعيش عشانها العمر كله عشان تسمع الكلمة دي ان يبص لك كده يقول لك انت فعلا كنت أمين تعب الأمانة يخلي الواحد فاكر كويس انه نعمة ربنا بتشتغل بالاكثر مع الامين او مع اللي يتعب يعني النعمة جاهزة تشتغل مع الكل بس تشتغل مع الواحد كل ما يتعب اكتر من له يعطى ويزداد اللي امين في صلاته النعمة تديله تعزيته اللي امين في قرايته النعمة تديله عمق في القراية اللي امين في خدمته النعمة تفرحه بثمر اكتر اللي أمين في محبته النعمة تديله الناس كلها ما يخسرش حد بس الأمانة عاوزة تعب لكن النعمة دايما تشتغل مع الأمانة تحب الأمانة عشان كده بولس يقول بنعمة الله أنا ما أنا لكن أنا تعبت أكتر منهم تعبت كان أمين لكن لا أنا بل نعمة الله التي معه يبقى هو شايف كويس قوي ان النعمة شغالة معاه بالجامد لأنه بيتعب على طول فمع التعب تلاقي ثمر أكتر وأكتر نختم ونلخص ونقول عشان نتبع المسيح مفروض نغير طريقة تفكيرنا مش عاوزين نختار الراحة زي بقية البشر اللي بيختاروا الراحة بيختاروا الباب الواسع اللي بيودي, بيودي جهنم خلينا واعيين احنا عاوزين الباب الضيق عاوزين المسيح المصلوب عاوزين خلاص النفوس اللي مكلف التعب ده بيبان على الأقل في أربع مجالات المجال الأولاني علاقتك الخاصة بربنا حياتك الروحية عاوزة تعب المجال التاني خدمة الناس عاوزة تعب المجال التالت التجارب والهموم عاوزة تعب المجال الرابع كلمة الأمانة في كل حاجة أمين بتعملها على حقها لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين